السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس الله درس خطير جدا انا بكلم كل مغني وكل ممثلة وكل شاب فتح مشروع دي جي اغاني وكل ممثل وكل مغنية وكل stylist وكل مغني وكل مخرج وكل منتج كليبات بكلم كل متبرجة بكلم كل واحدة ماشية في الشارع لابسة شميز ولابسة بنطلون جينز واللي اداها فلوسه ابوها واللي امها اللي قالت لهم سيبوها عشان تتجوز انا بكون اللي بحولها واللي باعه انا بكلم كل ديلر مخدرات شاب بيسوق المخدرات لتجار المخدرات بكلم كل واحد بيسلف بالربا كل واحد صاحب مالتي مجموعه شركات بيتعامل بالربا انا بكلم كل صاحب شركه اغاني كل صاحب موقع نت غير اسلامي انا بكلم كل واحد صاحب قناه فضائيه منحله غير اسلاميه انا بكلم مين بكلم كل مدرس خصوصي دروس خصوصيه بيجيب الاولاد مع البنات في المجموعات عشان يجذب لاولاده البنات وما يهموش ان شاء الله يروحوا جهنم من المعاصي اللي هيقعوا فيها بكلم كل مسؤول بايده انه يمنع كثير من المعاصي اللي في المجتمع ما بيمنعهاش بكلم كل صاحب محل محمول بينزل نغمات للشباب كل صاحب محل كمبيوتر بينزل كليبات على ال hard disk للشباب كل صاحب night club في الهرم بكلم كل صاحب آه كل صاحب قهوه كل واحده فاتحه اتيليه او واحد فاتح اتيليه بيبيع او بيأجر فساتين عاريه للبنات انا بكلم يا جماعه كل واحد بيعصي ربنا كل واحد فاتح net cafe بنص جنيه اي شاب يدخل يتفرج على الصور اللي هو عايزها وهو عارف في مقابل الفلوس انا بكلم بكلم كل كوافير حريمي بكلم كل واحد كل واحد فاتح صاله افراح غير اسلاميه كل واحد فاتح فندق بيقدم فيه خمور كل واحد صاحب قريه سياحيه بيقدم فيها خمور بكلم كل واحد مفسد بقول لهم جميعا بكلم كل علماني وكل علمانيه كل واحد فاتح جريده علمانيه وكل صحفيه علمانية العلمانيه بتكلم اللي قالت احنا بنقول ليه عن ربنا هو هو ليه ما نقولش هي ليه عدم المساواه بين الرجل والمراه الله سبحان الله اللهم اهدها وفخذها انا بكلم يا جماعه انا بكلم كل واحد بيفسد في الارض وما هوش عارف هو بيعمل ايه بقول لكم جميعا بقول للمفسدين دول جميعا لو ربنا انتقم منك في عينيك جالك مرض في عينيك هتلف الدنيا كلها على الدكاتره محدش هينفعك ولا حد هيعرف لك علاج لو ربنا نظر لك نظره غضب واحده بس على انت بتحارب ربنا انت بتحارب دين ربنا انا الحاجات اللي انا قلتها دي يا جماعه دول ناس بيحاربوا ربنا اللي فتح معهد خاص ولا كليه خاصه وبيجيب حفلات منظم الحفلات في النوادي ومنظم الحفلات في الجامعه رئيس ال رئيس ال ال ال الاسر في الجامعه مسؤول التبادل الطلابي اللي بيسفر الشباب بتوعنا لاوروبا عشان يفسدوا هناك وييجوا يعلمونا الفساد كل دول بكلمهم بقول لهم انتوا بتحاربوا ربنا سبحانه وتعالى واحد منهم بيقول طب انا اكل منين لو انا سبت الوظيفه اللي انا شغالها ديت تاكل منين سبحان الله انا لو عندي برج ما اقدرش اديك شقه ملك السماوات والارض ما يقدرش ياكلك عيب عيب كلمه تاكل منين ديت عيب الكلمه دي يا حرقه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك يا حرقه قلبك يوم ما تقابل النبي على الحوض عليه الصلاه والسلام لو دخلت اصلا على حوض المصطفى عليه الصلاه والسلام لو تقدر عليها عصيه هو ده درس الليله هو ده درس الليله بوجهه لكل واحد بيكسب مال حرام على حساب افساد المسلمين والمسلمات لو تقدر عليها عصيه لو تقدر على سوء الخاتمه اعصي ربنا سبحانه وتعالى احد الناس بيقول لي واحد قريبه كان بيسلف بالربا بيقول لما مات جه لحد في الرؤيه بيقول له قول لفلان ينقذني من اللي انا فيه بيستغيث قول لفلان يخلصني من العذاب اللي انا فيه انا ما عدتش قادر استحمل العذاب اللي انا فيه كان بيسلف بالربا فاذنه بحرب من الله سبحان الملك الجليل لو تقدر على سوء الخاتمه اعصيه شاب كان عامل موقع نت اباحي والعياذ بالله والموقع بدا يكبر الشاب مات فجاه صاحبه اللي عارف عنه السر ده كان هيتجنن راح بتوع السيرفر بتوع النت يترجاوا يتوصل اليهم انهم يقفلوا الموقع قالوا له ازاي ده ارقام سريه وما رضوش يقفلوه سبحان الله وهو في تربته وهو الموقع اللي هو عامله لسه مستمر عليه اللي عامل قناه فضائيه غير اسلاميه هتموت وهتفضل سيئاتها سيئات جاريه عليك يا مغني هتموت وشرايطك هتفضل تتسمع يا ممثله بتمثل ادوار ساقطه هتموتي وافلامك لسه بيتفرجوا عليها يا اللي بتعصي ربنا يا اللي بتفسد هتموت ولسه افسادك موجود الناس هتجيب لك سيئات سيئات جاريه في ميزانك والعياذ بالله يا جماعه يا جماعه لو تقدر على سوء الخاتمه لو تقدر على سوء الخاتمه عصيه لو تقدر على نار الدنيا عصيه كان ليا واحد صاحبي دكتور طوارئ بيقول لي أك بيقول اكبر وابشع منظر ممكن واحد يشوفه في حياته منظر المحروق الكلمه استفزتني الم المحروق ده الم شديد جدا اتصلت يعني زمايلنا دكتور حروق قلت له ايه المحروق ده ايه قال لي عارف المسلوخ المسلوخ انا بكلمكم عن نار الدنيا مش نار الاخره اللي عارف المسلوخ واحد مسلوخ هيبقى القلم بتاعه شكله ايه هيبقى درجه القلم اللي بيعاني منها شكلها ايه بيقول واحد واحد كان شغال بسناره بيصطاد بسناره بالكهرباء الكهرباء مست الميه الكهرب بيقول لي اتحرق ايديه ورجليه في اقل من ثانيه اتقطع اطرافه الاربعه حرق الكهرباء ده حرق رهيب يا جماعه مصنع حديد حصل فيه انفجار الجثث بتاعت الناس ساحت اللي كان بيقع ما كانش بيموت كان بيسيح الجثث اللي راحت المستشفى قلبت الدنيا كلها من كتر الصراخ بتاعها وده ايه ده حريق الدنيا احنا بنخاف قوي من ميه النار بتاعت الدنيا يقول لك بتشوه وبتسيح امال ميه النار بتاعت الاخره ميه النار الحميمه يا جماعه هنعمل فيها ايه الدخان بتاع الدنيا يقول لك دخان الحريق لما بي... المحروق بيتنفسه بيحرق رئته من جوه امال الحرق الداخلي بتاع اللي بيدخل جهنم والعياذ بالله يبقى شكله ايه يقول لك ان نار الدنيا مش بس في النار ده في الجليد كمان يقول لك لو واحد مشي على الجليد ورجليه عاريه صوابعه تتاكل من الحرق اللي بيحصل فيه الوقت في الطب حاجه اسمها الكي بالتبريد الكي بيكوي اللي بينتحر في الدنيا بالنار والعياذ بالله هو لما حب حب ينتحر انتحر بالنار طب اللي في النار لو لو اراد انه لو اراد انه يخلص من حياته هيعمل ايه هيروح فين يا جماعه يا جماعه انا بكلمكم عن نار الدنيا دلوقتي انا بكلمكم عن ضربه الشمس وهي على بعد 93 مليون ميل بتقتل البشر امال جهنم ولفح جهنم اللي الشمس جمره من ضمن الجمرات اللي داخل جهنم لو تقدر على نار الدنيا اعصيه لو تقدر على نار الاخره اعصيه لو تقدر على عذاب الاخره في النار اعصيه عذاب الاخره في النار ايوه تعرف حاجه اسمها قاع جهنم قاع البحر قاع البحر ده اظلم حته في البحر قاع البحر ده فيه الوحوش السمك المتوحش بتاع البحر قاع البحر ده مكان سحيق طب تخيل قاع جهنم اللي الحجر بياخد 70 سنه عما يوصل لقاعها يعني قاع جهنم اكبر من قاع المحيط الاطلنطي طب لو المحيط الاطلنطي نار وحد اتحط في القاع بتاعه يبقى الاحساس ايه ثم يا جماعه تخيلوا ان الحجر بيسقط ال 70 سنه ما يدوبش غير لما يوصل للقاع لان القاع حرارته افظع من اي حراره في النار كلها طب تخيل اللي حرارته بالمنظر ده ده كمان ايه الظلام بتاعه اظلم مكان في جهنم اذا كان من فوق سوداء مظلمه امال القاع يعني لو مفيش غير عذاب عذاب الظلام في جهنم يبقى كفايه انا بقول لك انا بقول لك الكلام ده ليه عشان قول الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الغي وادي من وديان قاعان جهنم كما ورد عن بعض الصحابه بعض السلف وادي من وديان قاعان جهنم والعياذ بالله تخيل قاع جهنم بسبب اتبعوا الشهوات بسبب اللي مشوا اللي ركبوا دماغهم اللي اتبعوا الشهوات اللي حاربوا ربنا سبحانه وتعالى وما يغني عنه ماله اذا تردى حد منكم شاف منظر التردي قبل كده منظر ال ال الوعل وهو بيسقط من قمه جبل قمه جبل المنظر ده انا شفته قبل كده جه نسر قام شايل الوعل رفعه كده او الغزال رفعه كده وكان واقف على قمه الجبل قام نازل قعد يتردى يتردى يتردى قعد يتحطم عظمه وجمجمته ويتحطم كل حته من جسمه لغايه ما وصل للقاع محطم وميت تماما لو تردى من على جبال جهنم هيحصل له ايه ايه انا بخوف مين انا بخوف اللي بيفسد في الارض ومش عارف هو بيعمل ايه امال النار اتعملت لمين امال جهنم اتعملت لمين الا للي بيفسدوا في دين ربنا سبحانه وتعالى وفي النهايه يقول لك انا اكسب منين واكل منين تاكل منين تعارب ربنا وتقول لي هتاكل منين هتاكل من الزقوم ولا اعوذ بالله لو فضلت تحارب الملك الجليل سبحانه وتعالى من الاحاديث اللي بقف قدامها دايما حديث سقوط الحجر 70 سنه 70 سنه يا رب 70 سنه يا رب يعني واحد اتولد ودخل تعليم وكبر ودخل جامعه وتخرج اتخرج واتجوز وخلف وولاده كبروا ودخلوا تعليم ودخلوا جامعه وتخرجوا واتجوزوا احفاده اتولدوا ودخلوا تعليم ودخلوا جامعه وهم جايين يتجوزوا مات 70 سنه يعني من سنه 1900 ل 1970 قامت الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وحرب 48 و56 و67 وعلى مشارف 73 70 سنه والحجر لسه بيسقط 70 سنه وغمسه واحده من غمسات النار لسه ما خلصتش يا جماعه ربنا يعافينا جميعا يا رب من نار جهنم اللهم امين لو تقدر على نار جهنم اعصيه لو تقدر على عذاب النار في جهنم اعصيه انما لو ما تقدرش يبقى خلاص يبقى ما تقربش ما تقربش من عذاب ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ده قاع جهنم قاع جهنم اللي بيتحط فيه اهل الشهوات والعياذ بالله قاع جهنم ده مش مش سقر سقر اللي هي اللي بتذوب اللحم مش لافا اللي هي بتطلع السنه اللهب بتاخد الناس من على الصراط وهي ماشيه لا مش كده لا دي ولا دي مش الحطمه اللي مسؤوله في النار على الاطلاع على القلوب وحرق القلوب اللي مليانه بالشهوات ده ثق ده, ده, ده قاع جهنم دي اشد من كل ده والعياذ بالله عشان كده نعرف ليه الرسول كان بيصرخ بالصحابه على المنبر انذرتكم النار لدرجه ان اللي في السوق يسمع النبي عليه الصلاه والسلام ليه ربنا ورى ابن عمر رؤيا وراه جهنم وراه ناس متعلقه من رجليها في جهنم والعياذ بالله وراسها لتحت ليه في ملك بيصرخ في الناس كل يوم ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال ليه ويل ده وادي في جهنم كما ورد عن بعض المفسرين ليه يا جماعه لو تقدر على عذاب النار اعصيه لو تقدر على الم الموت عصيه لو تقدر على الم الموت الموت يا جماعه الموت ده مش حاجه لحظات الموت مش حاجه سهله الموت ده اربع مراحل خروج الروح دي اربع مراحل المرحله الاولى لما يبدا الروح تتسحب من الايدين من الرجلين من كل حته من الجسم تتسحب تتسحب تتسحب ويبدا الروح تطلع في الصدر في البطن تبدا تطلع المرحله الثانيه اللي ربنا قال عليها كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق التراقي اللي هي النقطه ده اللي ما بين عظمتين الترقوتين اللي على الصدر دول هنا المرحله الثانيه الدنيا دي كلا اذا بلغت التراقي بلغت خلاص جه الاجل خلاص وقيل من راق الملائكه فوق بتقول مين اللي هيرقب روحه ملائكه الرحمه ولا ملائكه العذاب والناس تحت بتقول من راق مين اللي يرقيه مين اللي يجري بسرعه يجيب اسعاف مين اللي يجري بسرعه يجيب دكتور مين اللي يجري يلحقه من راق وظن انه الفراق هو عارف ان لا لا لا ما فيش دكتور ولا حد يلحقني خلاص هو الفراق لا محاله ظن مش ايقن ليه لانه حتى في اللحظه ديت مش عايز يصدق انه هيموت ظن ظن انه سحبه ال... سحبه الروح منه حاسس ان روحه بتتسحب حاسس بالم السكرات بدا يدب في جسمه ظن انه الفراق هفارق مراتي اللي بحبها هفارق الدنيا اللي قعدت طول عمري عايش عشانها هفارق اولادي فلذة اكبادي هفارق كل حاجه بحبها هفارق شهواتي وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق بدا يتلعب طب هقابل ربنا اقول له ايه هقول له ايه هتقول له ايه يا اللي بتفسد في الارض هتقول له ايه يا اللي بتحارب دين ربنا هتقول له ايه يا اللي عشت حياتك في استوديوهات حفلات الاغاني هتقول له ايه يا اللي عشت حياتك متبرجه تفتني الشباب هتقولي له ايه يا اللي عشت حياتك تفسد في المسلمين هتقول له ايه يا اللي عشت حياتك كلها هتقول هنقول لربنا ايه يا جماعه هنقول للملك الجليل ايه والتفت الساق بالساق من الرعب مش عارف هيعمل ايه وهيروح فين الى ربك يومئذ المساق تكمل الروح طريقها لغايه ما توصل للمرحله الثالثه اللي مذكوره في سوره الواقعه فلولا اذا بلغت الحلقوم الحلقوم اللي هو اعلى الحلق بقى الحلقوم اللي هو اعلى الحلق خالص لو لولا اذا بلغت الحلقوم وصلت خلاص لاعلى الحلق يعني خلاص المرحله النهائيه دي المرحله اللي فيها الم الموت كله اللي لو الملائكه خدت الروح فورا يبقى مفيش الم موت ولو الروح اتثابت اخرجوا انفسكم يبقى الم رهيب هي دي المرحله بتاعه الحشرجه بتاعه الاحتضار كله فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ما عادش من راق ما عادش جراته دكتور خلاص كله يئس كله ما عادش عنده امل كله خلاص اتحطم نفسيا كله شايف المنظر خلاص ده بيموت ما عادش فيه امل و فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون محدش شايف فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها بدل ما تعيط وتقول يا ابويا بدل ما تعيطي وتقولي يا ابني بدل ما تعيط وتقول يا حبيبي وصديقي واخويا انتوا هتناموا نفس النومه كلكم مدينين بنفس النومه كلكم هتناموا نفسها اللي عايز يبكي يبكي على نفسه يبكي على اللحظه اللي هيبقى بينه وبين نزول القبر والحساب وتحديد مصيره دقائق فاما ان كان من المقربين المقربين واما ان كان من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فورا يا جماعه من اول لحظه عند الموت بتتحدد على طول المسارات والاتجاهات فورا المرحله الرابعه من الموت لما ملك الموت يمد ايده وينزع الروح المرحله الرابعه من الموت لو تقدر على الم الموت اعصيه لو تقدر على الم الحشرجه اعصيه لو تقدر على الم الاحتضار وتشديد نزع الروح اعصيه لو تقدر على انتقام الدنيا اعصيه لو تقدر على انتقام الدنيا اعصيه افضل اعصيه ما يهمكيش افتني اللي عايزه تفتنيه بصوتك بشكلك بشعرك بكلامك باي حاجه افتني اللي انت عايزه تفتنيه لو تقدري على انتقام ربنا في الدنيا اتفرجت على فيلم المدينه مدينه على البحر المتوسط من ناحيه ايطاليا المدينه يا جماعه منظر الجثث اللي فيها البركان صار فجاه وكانوا بيمارسوا اللواط وبيمارسوا الزنا وبيعملوا كل الموبقات وراسمين على الجدران بتاعتهم مناظر الزنا مش هاممهم من الاطفال مدينه كان الفحش انتشر فيها بصوره رهيبه البركان بدا يثور وهم في شهواتهم ما رضوش ان هم نلتفت ليه في خلال دقائق كان 3 متر حمم بركانيه مغرقه كل الاجساد لو شفتوا مناظر الاجساد وهي محطوطه في توابيت بعد كذا الف سنه في 1834 تقريبا اكتشفوا الجزيره دي ومدفونه اكتشفوا الجثث الجثث اتحجرت اللي كان بيزني اتحجر وهو بيزني اللي كان في وضع غريب في هدومه اتحجر وهدومه اتحجرت عليه وضع غريب مناظر رهيبه الناس والتشنجات ووضع الملاكمه اللي كنت بكلمكم عليه في اول الحلقه تشوفه في كثير جدا من الجثث مناظر فظيعه مناظر بشعه لما ربنا بياخد ان اخذه اليم شديد اخده ده ده الاخذ فما بالك بما بعد الاخذ ده ده بس الاخذ ده ده, ده, ده اللي ربنا عمله لحظه القبض عليهم امال اللي بعد الاخذ يبقى ايه لو تقدر على انتقام الدنيا عصيه لو تقدر على حسرة يوم القيامة عصيه ينادونهم ألم نكن معكم ييجوا احنا مش كنا مسلمين زيكم احنا مش كنا مسلمين وكنا معاكم اه قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ايه اللي دخلكم السكة دي ايه اللي خلاكم تتاجروا في دينكم ايه اللي خلاكم تطعنوا دينكم ايه اللي خلاكم تبقوا زي بوش وشارون في الانتقام من دينكم ايه اللي خلاكم تدخلوا السكة دي ايه اللي خلاكم تعملوا كده يا مغنية يا ممثل يا يا صاحب المعهد اللي قاعد تجيب حفلات غنائيه يا صاحب المدرسه الثانوي اللي عملت حفلات غنائيه لطلبه وطالبات المدرسه المختلطه بتوعك عايز تدمرهم عشان الناس تقبل على المدرسه بتاعتك وانت تكسب اكتر ودين ربنا يحصل فيه اللي يحصل يا مسؤول يا اللي ساكت ومش همك من المنكرات اللي موجوده يا يا اللي شغال في المخدرات يا اللي يا اللي فتح كشك سجاير وقعد تبيع السجاير للمسلمين ولاولاد المسلمين يا جماعه كل دي جرايم كل دي جرايم لازم نفوق ليها كل دي جرايم يا موفق رصيد في الحرام يا اللي شغال والعياذ بالله في هذه المهنة يا فراش ويا شغال ويا مخرج ويا, ويا منتج ويا كل واحد بتأدي اي وظيفة في استوديو قناة فضائية غير دينية او في شركة شرايط اغاني او في موقع نت اغاني او موقع نت قدر يلي بتأدي اي مهمة في اي مكان بيعصى فيه ربنا وبتصدر فيه المعاصي لو تقدر على حسرة يوم القيامة عصيه ينادونهم الم نكن معكم كنا معاكم كنا مسلمين زيكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم انفسكم ايه اللي دخلكم السكه دي ايه اللي خلاكم تعملوا كده في دينكم وتربصتم ما ربنا ما عملناش حاجه اهو والقرش بيجري في ايدنا اهو وحلاوه اهي والله العظيم خلاص فرحتوا بالشهرة فرحتوا بالفلوس فرحانين في دينكم شمتانين في دينكم وارتبتم بدأ القلب يشك بقى لا خلاص بدأ بالتأكيد اللي انا فيه ده الصح وبدأ يشك في الطريق التاني وفي طريق الهداية لما يتعرض عليهم الهداية ما يقبلوش اصلا وارتبتم وغرتكم الاماني يومين وهتوب يا عم ان الله غفور رحيم يا سيدي ده انا واحد فاتح سينما بكلم ابنه بيقول لي انت عارف السينما دي فاتحه كام بيت قلت له فاتحه كام فاتحه كام بيت ايه فاتحه كام بيت بتدخل في بطنهم نار في الدنيا وفي الاخره والعياذ بالله فاتحه كام بيت الناس بتضحك على نفسها كده ليه وغرتكم الاماني الناس مغروره بكلام فارغ ليه الناس بتضحك على نفسها ليه وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور الشيطان اللي ضيعكم اللي ضحك عليكم لو تقدر على حصر يوم القيامه عصيه يا جماعه عذاب اللي بياكل مال حرام بالذات لو على حساب دينه عذاب رهيب ويل لكل همزه لمزه ويل ده يبقى على طول جهنم الذي جمع مالا وعدده فرحان مش همه الفلوس جت منين مش همه الفلوس جت ازاي يحسب ان ماله اخلده تعالى حبيبي كلا هذا لا يكون ابدا مش هيتسكت عليك ابدا ربنا بيقول لك مش هسكت عليك ربنا بيقول لك انا مش هسكت عليك لو ما وصلكش انتقامي في الدنيا قبل الاخره يبقى انا سكت عليك يبقى انت سبقتني يبقى انت سبقت ربنا وعمر ما في عبد بيسبق ربه كلا لا ينبذن يتنبذ مكروه مطرود مذلول في الحطمه يتحطم عظمه ولحمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده ولما ربنا يقول نار الله الموقده يبقى مش هتطفى مش هتطفى على جسد لا يدخل فيها والعياذ بالله التي تطلع على الافئده بتاكل اللحم وتطلع على القلب اللي كان مليان خبث ومليان شهوات انها عليهم مؤصده في عمد ممدده مقصده في عمد المداه زي الزنازين زي ما كان في الخزن بيحط الفلوس بتاعته يتعانوا في خزن من النار في جهنم ولا اعوذ بالله تستحمل العذاب ده لو تقدر على نار الدنيا عصيه لو تقدر على ضربه الشمس في الدنيا عصيه لو تقدر على اقل حرق من حروق الدنيا عصيه لو تقدر على سوء الخاتمه ولا اعوذ بالله عصيه لو تقدر تستحمل حصره يوم القيامه عصيه لو تقدر انك انت تستحمل نار الاخره واهوال نار الاخره وسقوط الحجر 70 سنه وانت جنبه والعياذ بالله اعصيه لو تقدر انك انت تستحمل انتقام ربنا في الدنيا اعصيه لو تقدر انك تستحمل حشرجه الروح وتشديد نزع الروح ساعه خروجها اعصيه انا مش عايز حد يقول لي انت النهارده بتتكلم بشده ليه مفيش شده كانت شده انا بتكلم مع مين شوف انا بتكلم مع مين يا جماعه انا بتكلم مع الناس اللي مدمرين امه محمد انا بتكلم مع الناس اللي مدمرين امه محمد على كنا معدي انا واحد صاحبي بسياره لقينا شاب مشغل دي جيه ومال الشارع فلفينا بالعربيه صاحبي بدا يكلمه قال له يا ابني يا ابني في واحد اسمه فاسد واحد مفسد انت مش فاسد انت مفسد انت مفسد يا ابني قال له طب انا طب انا خلاص انا هبطلها ان شاء الله من اول الشهر قال له الليله اول شهر مين يا ابني انجد نفسك يا ابني اعتق نفسك من عذاب ربنا سبحانه وتعالى يا ابني يا ابني انت كده مفسد انت كده بتحارب ربنا لو ربنا انتقم منك في عضو من جسمك هتعمل ايه وهتروح فين ودكاتره مين اللي هتنفعك انت ما انتش عارف انت بتعمل ايه انت ما انتش عارف انت بتعرض نفسك لايه والعياذ بالله الشاب بدا يخاف ولكن يا ترى يا جماعه هيقدر انه يسيب ال... الوضع اللي هو فيه الليله لازم الليله لازم الليله لازم المعصيه لازم المال الحل... الحرام يا اللي فاتح محل بتبيع بتبيع هدوم والعياذ بالله بتودي جهنم للبنات وبتقول وانا مالي ما يلبسوها في البيت وانت البنت داخله لك لابسه ايه ما هي داخله لا محجبه ولا هتلبس هتلبسه في الشارع طبعا بتضحك على نفسك ولا بتضحك على خلقك ولا بتعمل ايه انت بتخدع نفسك وهتفضل بتخدع نفسك لامتى وانت جوزك اللي بياكلك من المال ده قولي له حرام عليك حرام عليك تاكلنا نار في بطننا يا جماعه يا جماعه المال الحرام عاقبته وحشه وحشه قوي اللي بياكل حرام ده الدم اللي بيغذي لسانه حرام ما بيقولش كلمه مسدده ابدا الدم اللي بيغذي عينه حرام ما بيشوفش حاجه صح ابدا الدم اللي بيغذي مخه حرام ما بيفهمش ولا بيفكر صح ابدا الدم اللي بيغذي ودنه حرام ما يسمعش خير ابدا الدم اللي بيغذي لحمه حرام ما فيش بركه في صحته ولا في اكله مهما ياكل الدم اللي بيغذي جسم ولاده وحبايبه حرام كله لحم نبت من حرام في النار واولى به انت مش عارف انت بتعمل ايه في نفسك وبتعمل ايه في اللي حواليك انت بتمنع كل عطاء وكل فتح من ربنا عن حياتك بسبب جدار المال الحرام وجدار الافساد في دين ربنا اللي انت بتعمله يا شباب على فين يا شباب على فين درس الليل على فين هنروح على فين يا جماعه عايزين اللي, اللي, اللي ماهوش بالطبقه دي اللي ماهوش بالنوعيه ديت ياخد الكلام ده وينشره يا جماعه انت شفت انا قلت لك ايه دلوقتي روح قول لكل واحد من اصحابك او كل واحده من صحباتك بتعمل الكلام ده قولوا لهم ويا جماعه اللي واقع في المعاصي اللي انا قلت عليها دي الليله يروح لكل اصحابه وينشر الكلام ده وسطهم يروح يحذرهم يروح يفوقهم يروح ينجدهم ما يقولش الكلام ده شديد احنا ارحم بيهم من ربنا ربهم اللي خلقهم قال لهم كده وهددهم بكده ربنا بيهددك يا اللي بتفسد في دين ربنا ربنا بيهددك يا اللي بتفسد في دين ربنا ربنا بيهددكم اللي مش هينتبه لتهديد ربنا ومش هيخاف هو حر عايز تتوب شوف اي شيخ من الشيوخ اي شيخ في اي جامع من الجوامع اي شيخ سنه روح له قول له انا عايز اتوب قولي له انا عايز اتوب ويبدا يتابعك ويبدا يتابعك ويبدا يوجهك ويرشدك لازم تاخد اول خطوه في طريق التوبه الليله حرام كفايه عليك كده بقى كفايه على نفسك كده ارحموا نفسكم من عذاب الله يا جماعه المفسدين انا كنت انا كنت عايز اسمي الدرس ده المفسدين ولكن هسميه المفسدين ازاي وصلت في الاخر لو تقدر عليها اعصيه لان المعنى ده انا انا فعلا حاسس بيه في الدرس قوي اللي يقدر على نار ربنا يعصيه اللي يقدر على نار ربنا يبص الحرام وياكل حرام ويسمع حرام ويمشي الحرام لو تقدري على نار ربنا اعصيه انا بقول الكلام ده لكل الناس انا دلوقتي بتكلم الجميع اللي يقدر على نار جهنم يعصي ربنا اللي يقدر على نار الدنيا يعصي ربنا اللي يقدر على الموت يعصي ربنا اللي يقدر يدفع عنه حسره القيامه يعصي ربنا يا شاب يا بنت يا كل واحد بتعصي ربنا كل يوم لو تقدر عليها لو تقدر على عقبه المعصيه لو تقدر على جهنم اعصي ربنا سبحانه وتعالى اللهم انا تبنا اليك اللهم انا تبنا اليك ورجعنا اليك قولوا معايا ورجعنا اليك وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا وعهدناك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا وتبرأنا إليك من أهل الفساد وتبرأنا إليك من أهل المنكرات وتبرأنا إليك من أهل المعاصي اللهم إنا تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا وعهدناك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أنقذ عصاة أمة محمد اللهم أغثهم اللهم أهدهم اللهم تب عليهم اللهم أنزل الهداية على قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا السؤال نحتاج لجواب فما أقول ربنا يفتح لي الباب ربنا يفتح لي الباب عصيته كتير طولت غياب بقالي النهار عايش في عذاب طبعا ده أكيد أكيد ربك تواب